أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكارم الأخلاق الحمد لله الحمد لله سبحانه العفو الغفور لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور سبحانه سبحانه نحمده حمد القانع الشكور ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا وأن ينور قلوبنا والقبور سبحانك يا رب أشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور فلولا الأعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا السقيم ما شكر السليم ولولا السفه ما مدح للعقل حضور ولولا القحط ما طلب الرخاء ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور سبحانك اللهم ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور فلولا الظلم ما كان للعدل فضيلة ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور ولولا النقص ما عرف الكمال ولولا الحمائم ما توحشت الصقور ولولا الطمع ما رجونا ولولا الخوف ما انتهينا ولولا الله ما اهتدينا وإلى الله ترجع الأمور وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمدا كامل النور المرفوع ذكره في التوراة المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل أو الثبور ما مشت أمامه الحراس ولا دقت لأجله الأجراس ولا تغنت لأمجاده الصبايا الحور اللهم صل على بدر البذور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هيئت له الوسائد ما هيئت له الوسائد ما تعملتش له الأماكن المريحة ولا الاستراحات ما هيئت له الوسائد ولا مدت لأجله الموائد ولا امتلأت بألوان طعامه القدور ما أساب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق لأجله مأجور اوعى حد ينسى أن يصلي على بدر البذور محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام على طريق مكارم الأخلاق من خلال قصة عجيبة أتوقف عندها لأربط القصة بأحداث تقع في عصرنا وفي أيامنا هذه بالذات ما يحدث لإخواننا في العراق ولإخواننا في فلسطين ولإخواننا في أفغانستان وفي كل مكان أقول الناس يسهرون يضحكون وهؤلاء يلتحفون السماء يفترشون الأرض أقول اسمع انظر إلى أحوالنا واعجب وحق لك العجب انظر إلى أحوالنا واعجب وحق لك العجب فالضحك في أيامنا قد صار ليس له سبب انظر إلى أحوالنا واعجب وحق لك العجب فالضحك في أيامنا قد صار ليس له سبب وشبابنا في كل حال يرقصون بلا تعب أترى ملكنا أمرنا سرنا هنالك في السحب أعاد أقصانا الجريح جيش اليهود قد انسحب أم هل مسحنا دمعة في عين أم تنتحب في فلسطين أو أفغانستان أو في العراق الملتهب إنا شقينا بالحلول يسوقها شرق وغرب إنا شقينا بالحلول يسوقها شرق وغرب أمم بأيديها السراء والشح فيها مستحب أمم بأيديها الثراء والشح فيها مستحب إنا شقينا بالحلول يسوقها شرق وغرب بالرغم أن كتاب ربنا في الديار ولم يغب وسنة الهادي تنادي في الحناجر والكتب أنا ما أردت إهانة لكنه فيح الغضب أخي أخي من خلال قصة عجيبة ستعلم هذا الحال اسمع انظر إلى أحوالنا واعجب وحق لك العجب الدمعات تتحجر في عيني فلا أريد أن يراني شارون لأنه إن أفاق لضحك علي وعلى من يخرجون على الناس يفعلون فعل النساء أقول له لا تهنأ في نومك ولن تهنأ انظر إلى أحوالنا واعجب وحق لك العجب فالضحك في, في أيامنا قد صار ليس له سبب وشبابنا في كل حال يرقصون بلا تعب ترى ملكنا أمرنا صرنا هنالك في السحب احنا أصبحنا احنا الحاكمين أترى ملكنا أمرنا صرنا هنالك في السحب نضحك عليه أعاد أقصانا الجريح جيش اليهود قد انسحب أم هل مسحنا دمعة في عين أم تنتحب أم هل مسحنا دمعة في عين أم تنتحب في فلسطين أو أفغانستان أو في كل مكان أو في العراق الملتهب إن شقينا بالحلول يسوقها شرق وغرب سبحان الله بالرغم أن كتاب ربنا في الديار ولم يغب أصوات جميلة وأحكام صحيحة بالرغم أن كتاب ربنا في الديار ولم يغب وسنة الهادي تنادي في الحناجر والكتب أنا ما أردت إهانة لكنه فيح الغضب صفات اليهود التي انتشرت وتفشت في الأمة الإسلامية يجب أن تزول يجب أن تنتهي صفات يهود آه في أمة النبي نعم في أمة النبي محمد من خلال قصة البقرة تعلمون لماذا فعل الله بهؤلاء هذا الأمر ومن خلال قصة البقرة ستعلمون أن الله يمكر وهم يمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قصة البقرة العجيبة الغريبة اسمع معايا وأنا عايزك ما تنساش إنك ترطب لسانك بذكر الله وتصلي دايما وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة البقرة العجيبة هذه القصة أحداثها أيام سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اسمعوا يا شباب يا أمة الإسلام يا من ترفعون الأعلام في كل مكان وتنشطون لكل قبيح إلا النشاط لدين الله ونصرة دين الله أنا لا أقول أن الأمة كلها هكذا إنما هناك أقول عن بعضهم إلا من رحم ربي قصة البقرة العجيبة ونحن في ساعات الليل لا أريد أن تفر مني الدمعات في هذا اليوم حتى لا يضحك علي هذا وذاك أقول لا أمة الإسلام شامخة ويوما ما ستردد معنا الجبال رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال كثرة الأقوال أننا بالفعال نقتدي بالرسول من خلال القصة سنعلم الصفات العجيبة لبني إسرائيل لليهود للصهاينة اللي من خلال هذه الصفات سامهم الله سوء العذاب وجعلهم في الأرض شيعا وفرقهم شفاة لو أخذناها هزمنا لأن أسبابنا مش زي أسبابهم أسبابنا مش زي أسبابهم حتى لا تساوت الأسباب حتى لو احنا ارتفعنا عليهم وبعدنا عن التوحيد وعن السير على خطى الحبيب حبيب الله جل وعلا بعدنا عن مكارم الأخلاق وما طبقناش أخلاق العقيدة هتلاقوا فيه خلق للعقيدة من خلال القصة هتلاقوا فيه خلق للتطبيق ولبر الوالدين والاعتماد والتوكل على الله بحق وليس على الآخرين وتسمع القصة تعال شوف يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة البقرة سورة البقرة بعض الشباب يقول لك سورة البقرة آه عشان كده احنا في اللي احنا فيه ده سورة البقرة الآية رقم كام 67 وهنختم قصة البقرة بالآية 73 67 73 ايه رأيك في الأرقام دي أنا لست من هواة التحدث عن الأرقام في القرآن الكريم وإسناد هذا الأمر بذاك و... لكن اسمع للمفارقة العجيبة قصة البقرة فعلا بتنحصر بين الآية 67 ايه رأيكم في النكسة 67 وتخت... وتختم بالآية 73 والله مش عارف اسمع سيدنا موسى عليه السلام عاش بين اليهود بني إسرائيل وكان هناك رجل من بني إسرائيل ثري جدا عنده أموال وبترول وعمارات وسيارات ثروة كبيرة جدا طمع فيها اليهود طمع فيها بنو إسرائيل كان لهذا الرجل ولد أخ وكان ثريا ولم يكن له ولد فأراد أولاد أخيه هو عمهم أن يقتلوه ليفوزوا بالمال والبترول كانش ياما بترول بس احنا بنضرب الأحداث ونقربها كده ولله المثل الأعلى اسمع بس وشوف يمكرون ويمكر الله حدش عارف الخير فين اسمع وشوف مكر هؤلاء بعمهم فاتفقوا على قتله قتلوه في رواية قالوا أنه وضعوه بين بلدين عشان يقوم أهل هذه البلدة أو أمام قرية من القرى يقولون لهم عاوزين الدية وعاوزين القصص في عمنا وهناك رواية تقول أنهم قتلوه وضعوه أمام بيت عبد صالح موحد لله ثم مكروا بسيدنا موسى عليه السلام أرادوا أن يحرجوه أرادوا أن يفعلوا فعلة مشينة عجيبة يعطلوا بها التوحيد صفات ذميمة بعيدة عن خلق الصالحين والطاهرين اسمع حبيبي في الله إن هؤلاء حين قتلوا عمهم ليحصلوا على الأموال وفعلا هتروح فلوسك يا يهودي ذهبوا إلى سيدنا موسى عليه السلام فقالوا له يا نبي الله أنت نبي مرسل ورسول من عند الله يستهينون إنهم لا يعتقدون في هذا الأمر تعال شوف لنا مين اللي قتل عمنا الواد القاتل عمال يزود في الكلام يستهين بنبي الله ويقلل من قدره أسباب أخذوها وهم يعتمدون على الأسباب فحسب يدبرون ويخططون إذا تساوينا معهم حتى في الأسباب ولو علونا عليهم هنسقط لأن هدفنا وأسسنا عبادة الله توحيدا ما قدرناش نوحد مش هنفوز نفضل نشتكي ونبكي ونعيط ماشي هندعو الله متى يستجيب الملك لما نصدق الله إن تنصروا الله ينصركم لا أريد أبدا من مسلم موحد بالله أن يقف هكذا أمام فضائية من الفضائيات ثم يشتكي ويقول أين المسلمون ثم أجده بنفسه مخالف لسنة النبي وأجد أختا أخرى يحادثها رجل وتقف أمامه بتبرج بنطال والشعر يبدو ثم تقول نشتكيكم إلى الله لا يجوز أن يكون هذا حال المسلمين لابد أن نسير على خطى الحبيب إن النبي كان ينصر بالرعب مسيرة شهر شهر تخيل مسيرة شهر بإيه بسيارة بطيارة بأي حاجة مسيرة شهر المسافة شوف قد إيه يا سلام لو نرجع إلى الله رجوعا حميدا وعلى خطى الحبيب محمد نسير سنرعبهم سنرهبهم وناخد قليل الأسباب اللي نقدر عليها يا موسى من الذي قتل عمنا نريد أن نعلم من الذي قتل يمكرون فيأتيهم الجواب من حيث لا يشعرون جبريل ينزل بأمر الله إلى سيدنا موسى قل لهم اذبحوا بقرة أمر عجيب صراحة أنا ما صدقش الحكاية لو جات لي فجأة كده إيه رأيك في المفاجأة حد يصدقها صعب جدا إن حد يصدقها بنقول لك شوف لنا مين اللي قتل هذا الرجل تقول اذبحوا بقرة ويمكرون ويمكر الله اذبحوا بقرة يا يهود اذبحوا بقرة لماذا تسألوش اذبحوا خلي بالك اليهود سألوا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين سيدنا موسى قال كده كما جاء في كتاب الله اسمع كلام الله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين كلام مش من عندي اذبحوا بقر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك يعني زي ما بيقول عندنا في الفلاحين شابة لا هي كبيرة عجوزة ولا صغيرة خالص لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون خلي بالك اليهود بدأوا يسألوا هتقول ده صفات عجيبة جدا ازاي ما يصدقوا النبي اه خلي بالك احنا فينا صفة من صفاتهم ازاي يا عم الحاج ايوه في خاصة في هذا الزمان زادت وانتشرت اكاد ارى اليهود في هذا الموضع ممكن اعذرهم انا بقول ممكن لكن هم ما يتعذروش لان اللي قدامهم نبي ان كانوا موحدين يصدقون دون احكام العقل دون احكام العقل لكن هم بتوع اسباب اتتخذونها هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين احنا في زماننا بنعمل حاجات أكاد أقول صعبة جدا وأفظع لما نيجي على ساحر من السحرة ودجال من الدجالين ونلجأ إليه ولا ندعو رب العالمين فيقعد الواحد قدام الدجال ويحط لك بتاعه قدامه كده وراح حاطط لك شويه بخور وفجأة عمال يلف حواليه فركوش يا ابن فركحوش وراح قايل لك حي تروح انت خايف على ما يعمل لك الحركة دي يكون حدث حاجة في النص يقول لك اذبح لي دجاجة في ثانية ما بتسألوش أتتخذونها هزوة لا دجاجة ده أنت بتجري تقاقي أقصد تجيبها تجري تجيبها هذا شرك مع الله شرك مع الله تذبح لغير الله اذبح لي دجاجة آه ويقول ولو قال لك هات لي ناموسة أنثى وناموسة ذكر هتروح تجيبها سبحانك يا رب اليهود سألوا نذبح ليه نذبح ليه مع العلم بيقول لهم الله يأمركم أن تذبحوا بكر الله يأمركم أن تذبحوا بكر والساحر يقول لك هات لي فرخة يا راجل خليك ديك أقصد خليك خليك راجل يا راجل خليك راجل تذبح على طول شفت الصفات هنا من هنا تأتي الهزيمة إن العقائد تفسد إن إحنا نصدق الكذب والناس تشهر الساحر والدجال يقول لك الشيخ فلان بيع- بيعالج مشكلة خطيرة جدا وقد يبنى الأمر على كذب والله قد يبنى الأمر على كذب اسمع ماذا يقول الله في الحوار الجميل ده إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه اسمع سوء الأدب قالوا ادع لنا ربك ربك لم يقولوا ادع لنا ربنا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي يهود مفيش أدب مع الله ادع لنا ربك لسان حالهم ينطقون بقول أهل النار حين يدخلونها حين ينادون على أهل الجنة في الدنيا برضه بيقولوا نفس اللي هيقولوا أهل النار وهم في النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله مش هيلاقوا حل عندهم يروحوا على طول لمالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ربك مش ربنا سبحان الله نفس النداء اهو قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه ما تذبحوا على طول وتخلصوا نفسكم احنا احوالنا احنا كمسلمين يجب ان تكون هكذا سمعنا واطعنا انما نحن نجادل في امور الدين قال الله يقول لك فهمني نفهمك ماشي اقنعني يا عم قال الله تقتنع بايه قال الله قال رسول الله طالما الكلام سليم وصحيح تصدق على طول سمعنا واطعنا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه قال اسمع بس من المكر وشوف ربنا بيدبر لهم ايه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الكلمة ديت يا أخي لما تأتي بوصف في كتاب الله عايزك تتخيل البقرة دي شكلها إيه تسر الناظرين تسر الناظرين فين البقرة دي هقول لك على قصتها دلوقتي تسر الناظرين إذا البقرة عجيبة جدا مذهبة كالشمس في ضحاها بقرة عجيبة جدا تسر الناظرين إذا نظر لها إليها الإنسان يشخص ببصره ويرتاح صدره وينشرح صدره ويطمئن قلبه تسر الناظرين اسمع بس قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ربنا يهديكم إلى سواء الجحيم وإنا إن شاء الله لمهتدون هم يقولون ذلك فضلوا يسألهم ويجادلوا في سيدنا موسى لا الخطة دي ما تنفعش لا دي ما تنفعش الاتفاقية دي لا ده الاتفاقية دي لا الله يكون في عون اللي بيتناقش معاهم يهود كلما عاهدوا عهدا بيعملوا فيه ايه بينقضوه مش ممكن يمشوا على حال أبدا فمحدش يصدق هؤلاء كن على حذر منهم بعض الناس بتشتكي لي تقول ازاي قناة الرحمة ماشية في اتجاه والناس ماشية في اتجاه تاني يا اخوانا مين اللي قال ان احنا ماشيين في اتجاه تاني تصحيح العقائد هو اساس الفوز واله- والنصر ده مجرد مخالفة من الصحابة والقائد هو النبي في غزوة بدر في غزوة أحد الجيش ين- ين- ينهزم ما تنزلوش من المكان بتاعكم يا رماة النبي محمد يقول لك يا أخي اتق الله مش عايز تتقي اتبع سنن رسول الله مش عايز تتبع بلاش التبرج والسفور بنتبرج و... ونمشي كده نجاهر بالمعصية أمام الله بالله عليك بسمع بعض الناس يقول لك احنا عايزين نقوم النهاردة ركعتين بالليل ندعو أنا لا أنكر سهم الدعاء بل إنه السلاح الذي في أيدينا الآن مع الاستعداد على قدر ما نستطيع لكن ليس معنى ذلك أن تجتمع الأمة الآن على ركعتين بالليل وبعد ما نصليهم ننام وما نقومش نصلي الصبح الفجر أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد لو استشعر هذا العتل الفاجر الذي يفعل هذا هذه الأفعال بالمسلمين أن الأمة الإسلامية قامت فجأة في صلاة الصبح وقد عادوا إلى ربهم يصلون صلاة الصبح بكرة كده خلي مصر كلها تقوم تصلي الصبح كلها والله خاف خلي العراق تقوم كلها تصلي الصبح خلي السعودية كلها تقوم تصلي الصبح كله ما حدش ينام ولادي انزل كأنه عيد مين بيعمل كده نتفق على صلاة ركعتين بالليل حلو قيام الليل ممتاز إنما فين الفرض هات بس عينة من بين ألف واحد تجد واحد بس اللي بيقوم الصبح صدقني لو استمررنا على طاعة الله في الفرائض كل يوم كده يلاقوا الناس كلها صاحية بتصلي الفجر الصبح في ايه مالهم بقى الأغاني بتاعت بالليل ما نايمتهمش بقى العري والسفور اللي احنا حدفناه في وسطهم ما كسلهمش هيبدأوا يفكروا مش هيعرفوا يفكروا مش هيعرفوا يفكروا صدق أحد الدعاة حين قال بالإيمان تحول خط برليف إلى سندوتش بلويف واحد ياكله في ثواني خلصه احنا اللي لازم نعدل نفسنا بسرعة ما نكسلش عن نصرة أهل الإسلام مش معنى ذلك ان انت تقول خلي اللي تنادي تنادي لا نقدم ما نستطيع اول حاجة وانت قاعد ادعي بس قبل ما تدعي توب عشان دعاك يستجاب ونقول جميعا يا من اجاب دعاء نوح فانتصر بعزة خاصة ما يكون الناس شايفيننا لحسن يقولنا عنا ضعاف يقولنا عنا نساء أنا أبكي حين أجد ذنبا عندي أبكي عليه لكن أحسس الناس بالضعف لا لكني أدعو الملك يا من أجاب دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله نار يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك يكون يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إنا في كربة مثلهم فارحم عبادا كلهم ذنون يا شباب القصة البقرة العجيبة تؤكد أن الاعتماد على الله بحق فيه النصر اسمع اللي حصل يجادلون موسى عليه السلام ويخططون اوعى تفكر انهم بيطيعوا نبي الله موسى من اجل طاعه الله ولا طاعه نبي لا انهم ينكرون لموسى لانهم يعلمون باسبابهم ان موسى لن يستطيع ان يخبرهم بمن قتل هذا الرجل لان القاتل كان واثق ما تقول لنا يا نبي الله ها مين اللي قتل ماشي في اللحظة ديت انتقل بكاميرات القلب والعقل إلى قصة أخرى خلي بالك بس يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اجمع اجمع اجمع اعمل فتنة انزل في المنطقة الفلانية خد أجر على اللي بتعمله طلع البترول لم الثروات اعمل اللي انت عاوزه اعمل اللي انت عاوزه أكيد في حاجة بتدبر لك من قبل الملك يقودهم الملك سبحانه إلى شيء لا نعلمه بشرط إن إحنا نبني جيل تمكين عقيدة سليمة الأول يعني إيه نسيب الناس تدمر لا لا لكن أقول إن الكلام في العقيدة ليس انفصال عن طريق النصر إن الكلام في العقيدة ليس كلاما في الأخلاق إنما هو كلام في الأخلاق في خلق العقيدة اسمع اللي حصل سيدنا موسى يجادلونه وهناك قصة أخرى ترتبط بهذه القصة إيه هي؟ راجل متزوج من امرأة طيبة ده اللي أنا كنت بتكلم فيه وهنرجع للسلسلة تاني إصلاح البيوت بيت مسلم محترم مفيش فيه فيديو كليب ومفيش فيه حوار أقرأه في صحيفة ولد مغني يقول وطبعا عندي السند عشان لما حد يسألني ومعايا الحاجات دي يقول لما سلمت علي الفنانة ذكرى قعدت أسابيع ما رضاش أغسل إيدي عشان ريحة الطيب ما تروحش حلاوة هو ده النصر ريحة الطيب ما تروحش أنت ما تصليش ولا إيه؟ خلي بالك مسلم ما غسلتش خالص الله أكبر آه صح عرفت دلوقتي لماذا يفعل الله بنا هذا الفعل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ما تزعلش أنا السبب مش عاوز أقول أنت السبب لأن إحنا برضو بنتكلم بمكارم الأخلاق جايز يكون أنا الوحيد السبب جايز أخي أخي ويح الشباب من النعومة إنها أعراض سم للشعوب وشيك شباب مايع النصر ما يجيش من خلاله أنا عاوز اللي يمسك حاجة يقذف بها في وجه الطغيان يكون عنده عقيدة سليمة إن القصد نصرة الله عشان ينصرنا ونصرة دين الله مش كراهية في اللي قدامك وبس ومش من أجل إنك بتنتقم لفلان وعلان لا إنما من أجل دين تعلم وانت بتجاهد في سبيل الله بأي شيء حتى بالدعاء إن قدامك القائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ما تنساهوش ولا تنسى الدين أبدا في طريقك وإلا هتبقى الحكاية كلها عاملة زي والله زمان يا سلاحي هتبقى عاملة زي خلي السلاح صاحي مجرد أغاني مجرد كلمات مش عاوزين ده يكون الهدف ودي يكون الطريق أخلاق النبي مش كده أبدا وخلي بالك شوف بس ربنا بيعمل إيه في, ال- في هؤلاء يجادلون ولكن الله يمكر بهم رجل صالح ماشي على خطى النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق خطى النبي هو أساس النصر والله زوجة صالحة أرض جميلة بذرة طيبة أكيد النبت حلو كان هذا الرجل بارا بأبيه وأمه شفت الأخلاق بتعمل إيه؟ بتجيب نصر شفت الأخلاق بتعمل إيه؟ بتبعد عنك سوء الفشلة آه اسمع اللي حصل رجل صالح بار بأبيه وأمه وزوجة طيبة النبت طلع س- سليم ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ من معي معاك ممدوح يا أهلا وسهلا اهلا بحضرتك يا شوية ازيك يا أستاذنا الفضل الله يسلمك تفضل حضرتك من شويه كنت بت بتقول آه، يعني ايه لو الكل هيصلي الفجر يعني او كده يعني العدو هيخاف العدو هيخاف يعني نعم فيما معنى الكلام يعني نعم طب ليه ما نخليش دعوه من اهل من لاجل اهل غزه يعني
أي نعم ونقوم كل العرب نصلي مثلا الفجر بتاع النهارده مم.
او فجر بكره هيكون اتفاق يعني وبعدها ما نصليش لا احنا الحمد لله بنصلي طب الحمد لله الحمد لله يعني ربنا يسعدك وصعب جدا ان يفوت فجر ما نحضروش يعني آه، الله يبارك لك يا رب طب آه، ليه بقى ما عموما نخليهاش دعوه عامه كده اه من اجل غزه وكل الناس تقوم كده تصلي الفجر كده والله يعني ويلا بارك الله غزة فيك آه، يعني هو ده المقصود يعني حبيبنا طبعا آه، الاستاذ ممدوح او فضيله الشيخ ممدوح آه، بيتكلم في نقطه مهمه جدا بيقول ليه ما نجعلهاش دعوه هي الدعوه دي من زمان النبي محمد نادى علينا بيها الله اكبر ليه ما قمناش لصلاه الصبح احنا هنجعلها دعوه من خلال قناه الرحمه بكره كل واحد يصحي ابنه وبنته وزوجته ونصلي الصبح اصل ده فرض علينا نبدأ ن- نحقق الفرض صدقني مش من أجل أهل غزة فقط حبايبنا اللي الواحد قلبه بين- بينفطر عليهم ومن أجل أهل العراق وفلسطين عامة والأمة الإسلامية حتى لو ما كانتش الأمة عربية كلمة العربية والقومية ديت أضاعتنا الأمة الإسلامية في كل مكان فمعنا تليفون آخر آه، اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معي؟ من, أيوه من معي؟
عثمان بدري من الغرداء يا أهلا وسهلا عثمان بدري من الغرداء يا اهلا شيخ عثمان ازيك اتفضل اه، اه، ازيك يا شيخنا اخفض التلفزيون شويه
ازيك يا شيخنا الحمد لله رب العالمين الت- الصوت صوت التلفزيون بعد اسال الله اني اشفيك يا شيخ والله الله يبارك فيك يا شيخ عثمان ايوه معك ربنا يكرمك يا شيخ آه، اسال الله ان ينصر آه، اخواننا في غزه وفي القدس باذن الله اللهم امين اللهم امين ان شاء ربنا الله يكرمك.
سينتصرون باذن الله آه، باذن الله في في حاجه بس بسيطه كنت عاوز اذكرها حضرتك اتفضل ان احنا لو اجتمعنا يعني على صوم مثلا الاثنين او اي يوم نعم وندعو ب- باسم باسم واحد او ب... ب- على على لسان واحد يعني نعم ندعو لفلسطين او غزه باذن الله نعم يعني ده برضه يعني حاجه كويسه باذن الله والله بارك الله فيك طيب ربنا يكفيك واسال بارك- الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين وان ينصر اخواننا في فلسطين وفي غزه باذن الله امين يا رب امين امين اه، اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
ألو.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معي أنا أسماء لو سمحت آه، أنا عايزة بس أستشير حضرتك في حاجة اتفضل هو بص الموضوع مش بخصوص الحلقة بس أنا واقعة في مشكلة وعايزة أسأل حضرتك طيب اه، لو كان اه، ح- حاجه اتصال يعني هيكون اه، طويل ولا حاجه يبقى اه، التليفون من الكنترول واحنا ن- نحدثه لا إن هو شاء مش طويل الله. تفضل أنا مخ- كنت مخطوبة لابن عمتي نعم وبيشرب وبيشتم وبيقل أدبه وأنا شقتي دلوقتي بتتبيض نعم وأنا قلت أنا مش عايزاه رفضته رفض تام نعم اللي بيعمله بيشرب جامد وبيشتم وبيسب الدين ومش بيصلي ويتقدم لي واحد تاني فيه مواصفات كتير جدا مم.
انا متقبلاها فهل انا اقبل ولا ارفض طيب ان شاء الله ماشي اه، اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ ايمن ايوه نعم رب... ربنا يحفظك يا حضرتك الله يبارك فيكم جميعا إيه، انا بخصوص صلاه الفجر نعم.
انا بكلم انا برن على اصحابي نعم إيه، برن على اصحابي يعني يرنوا ب- بخلوهم يعني يصلوا الفجر يعني دي حاجه حلوه أكيد طبعا إن شاء الله ربنا يبارك لك ويجعله آه.
في ميزان حسناتك يا رب يا ربنا ريت يبارك كل لك يا رب يعني و...
يا ريت كل ودعي الناس لي انا سمعت اعداد دعاء ربنا دعي لي يعني ربنا ينجحني يا رب اللهم آمين أسأل الله جل وعلا أن ينفع بك يا رب أه، اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هات، اتفضلي ازي حضرتك يا شيخ ايمن الحمد لله بارك رب الله فيك العالمين وبارك ان شاء الله في قناه الرحمه والشيخ محمد حسان الله يبارك فيك و- الله و- و- يكرمك وفي فضل واسالك الشيخ الدعاء اسالك الدعاء يا رب يسعدنا وإياكم ويرحمنا جميعا يا رب اللهم امين و- ويفرج كرب إخواننا في كل مكان اللهم امين يا رب العالمين كنت عايزه اشارك مع حضرتك ان احنا حضرتك بتقولي ان احنا ان شاء الله باذن الله بالتوبه وال وانه كل بيت انا نفسي كل ز- يعني اقول ايه كل مش هقول كل راجل اقول كل راجل غيور على بيته بص على بناته بص على اولاده ماشيين ازاي نعم.
بص على اللي, اللي بيبقى مخرج بنته مناظر يعني يعني انا كواحده ست بستحي ان انا ابص لها خاصة بالرجال اللي ماشيين في الشارع نعم.
يكون شكلهم ايه نعم.
ال- الاب هو اللي بيختار لبنته للاسف الوقت اللبس الضيق والعريان وبين شعرك كنت متخيل ان هيجي لها ايه هيجي نعم.
لها شيطان مش هيجي لها رجل أكيد مش هي... مش هيجي لها واحد يح- يصونها او يحرسها نسأل الله العفو والعافية اللهم امين والتليفونات اللي بتيجي تليفونات كميه تليفونات معاكسه من بنات للاسف مش ولاد نعم انا مش عارفه احنا استغفر الله العظيم يعني تنازلنا عن ديننا لدرجه ان احنا وصلنا لاسفل سافلين فربنا يعافينا يا رب آمين.
ربنا يعافينا يا رب آمين يا رب.
واسالك الدعاء وجزاكم الله خيرا وجزاك مثله إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك ولعل ال- النساء يعني إذا كانوش يسمعوا كلامنا يسمعوا كلام الأخت الفاضلة في آه، هذه شكوى تأتي من من آه، من أخت فاضلة للبنات اللي بيخرجوا آه، مجاهرات بمعصية الله سبحانه فهناك اتصال آه، إن شاء الله نكمل حديثنا أولا كل ال- الاتصالات التي جاءتنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاخ ايمن أي نعم مين- من معي؟
السلام عليكم، ازيك يا علي- مولانا؟
عليكم السلام معاك محمد من القاهره يا أهلا وسهلا يا شيخ ربنا محمد يعزك يا رب وازاي حالك كده والله بخير الحمد لله نعم الحال والله ربنا ب... احنا بنحبك في الله والله أحبك الله الذي احتنى والله احنا برضو بندي دعوه كده بسيطه لاخواننا كلهم ان قيام الليل مع صلاه الفجر مع الصيام نعم كل ده مع الدعاء نعم كل ده لاخواننا في غزه واخواننا آه، آه، في في العراق واخواننا في في جميع بقاع الارض نعم ان ربنا يبارك لهم يا رب كده و- وينصرهم آمين آه، فعايزين كل ده كده دعوه لكل ال- لكل لكل ال- المسلمين ان شاء الله ان احنا ما, ما, ما- ما نقولش حاجه وحاجه لا لا بقيام ليل نعم.
وبصلاه فجر نعم.
وب و- و- يعني كل قيام الليل وصلاه الفجر كل- نعم.
كل ده ربنا يكرمنا ان شاء الله و- ويكون نصره للمسلمين والاسلام و- ولينا سؤال بس بسيط كده الله يبارك فيك تفضل بالنسبه لل- للحائض نعم هل ان هي ممكن آه، آه، الاذكار او آه، آه، تقرا قران او الكلام ده هل الكلام ده ممكن تعمله ولا الكلام ده مش مش ممكن تعمله حاضر حاضر وجزاك الله خير الله يبارك وجزاك لك يا مثله اخي إن شاء الله ربنا جزاك يبارك لك أولا هي دعوة من كل الأحبة الكرام آه، إلى العودة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى آه، حتى يستقيم الحال المقصود من المسألة يا أحبتي إن إحنا نطلع تاني على خطى النبي محمد فإن صعدنا على خطى النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا النصر مش مجرد آه، شعارات أو كلمات التطبيق العملي لأن الله سبحانه وتعالى ما ربط على قلوب أهل الكهف إلا بعد أنهم إذ قاموا فقالوا إذ قاموا فقالوا تطبيق إحنا النهاردة لو اتصلنا كل واحد بالتاني وقلنا له قوم صلي والمسجد امتلأ صدقني سينطبع على قلب الإنسان وعلى فعله وعلى سلوكياته في الشارع وهتبص تلاقي النصر واصل لأهل غزة ولفلسطين وللعراق حتى إن لم يكن من خلالنا سيكون من خلال جند الرحمن الذين سيجندهم الملك لنصرة الإسلام تعال نشوف بس القصة العجيبة لنعلم أنه لا خوف على الموحدين أبدا في أي وقت وفي كل مكان بشرط التوحيد الخالص لله تعال شوف الراجل الصالح الذي أصلح بيته من هنا يأتي النصر والزوجة صالحة فالنبت طلع صالح الراجل بر بأبيه وأمه فأشرف على الموت والهلاك هيموت فجاء إلى زوجته وقال يا زوجتي أستشعر أنني أشرف على الموت حال الصالحين دايما يحسوا بالحكاية دي إنما إحنا أسأل الله العفو والعافية ناسيين إن فيه موت هيجي فلما كان من أمر الرجل ذلك قالت له زوجته دعاء طيبا أصلح الله حالك وبالك مثلا يعني كلام الناس الأفاضل قال يا زوجتي أوصيك وصية هذا ولدي وأنت زوجتي وقد اشتريت ببعض المال عندي بقرة شفت بس القصة جاية ازاي بقرة صغيرة أين وضعتها قال ذهبت إلى غيضة والغيضة هو المكان الملتف بالشجر غابة واسعة ذهبت إلى الغيضة وتركتها استودعتها الله رب العالمين ما عنتهاش عند واحد من إياهم بتوع بني إسرائيل يقول لي هاتها في الحفظ والصون ولا في ال- اعينها لك ما تخافش عليها وانت راجع تلاقيها متعلقه عمال يذبح منها عمال يقطع منها وبيبيع اين احتفظت بالبقره قال عند الله قالت خير من استودعت انظر الى العقيده السليمه واحد يقول لي يا اخي يعني انا اخد مثلا اي حاجه واحطها في الغابه في الغابه كده اه لما تمتنع اسباب البشر وما تلاقيش حد صالح تعين عنده خلاص هتعمل ايه فهو الراجل كان واثق من ان ما حدش يقدر يحفظها له في هذا الوقت لانه ما قابلش سيدنا موسى عليه السلام مش عارف يقابل فقال لك هديها لمين فاشترى بقره واحتفظ بها عند الله سبحانه لزوجته وابنه شفت العمل الصالح والبر بيعمل ايه قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شفت النصر جاي منين وقال الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اهو عن عند ربنا ما تضيعش ابدا فرباها الملك له كبرت البقر تخيل بقرة بقى اللي تولى تربيتها الملك سبحانه كبرت أصبحت بقرة مميزة ما فيش حاجة زيها أبدا سيدنا موسى لما جه يوصفها لهم صفراء فاقع لونه صفراء قالوا عنها أنها كانت صفراء لا شيء فيها أبيض أبدا ولا شعر سمرة ولا بيض حتى الظفر بتاعها أصفر خلي بالك القرن بتاعها أصفر كانوا يرونها على البعد تسير هكذا بعد ما مات الرجل بعد أن مات الرجل وترك هذه البقرة لولده حتى يكبر شفت بس ربنا بي بينمي الخير لأهله انت تعمل ومفيش حاجة هتروح أبدا وما تخافش من حد تعتمد على الله وتتوكل على الله تسمع اللي حصل كبرت البقرة بدأوا ينظروا لها كانت تسير أمامهم كالشمس في ضحاها تسر الناظرين يبصوا لها كده إيه البقرة العجيبة دي لم تسخر لأحد لا يستطيع أحد أن يمسكها فلما مات الرجل زوجته كانت عندها عقيدة برضه سليم عند مين عندها عند الله خلاص إذا لن يضيعنا الله لما كبر الولد أمه أرسلته قالت له روح يا ابني في إلى الغيضة في الغابة ليه يا أمي أبوك كان عايل لنا هناك بقرة يا أمي أنت بتصدقي لا الناس الطيبة طيبة والناس الصالحة صالحة اعتقاد في أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد نصرا للعبد لا يستطيع أحد أن يرده فذهب الولد بأمر أمه وقالت يا ولدي حين تذهب إلى الغيضة نادي على البقرة كلها أسألك برب موسى وهارون أن تأتين ما تروحش يا ابن هناك وتقول مدد يا ابن صيدح يا ابن ما تروحش هناك وتقول مدد يا فلان وعلان ما تروحش هناك وتقول حتى مدد يا موسى عليه السلام ما تقولش إنما تقول المدد من الله أسألك برب موسى وهارون أن تأتين تأتي مذللة الناس كلها والجيوش عمالة عاوزة تمسكها ما حدش يقدر حدش قدر عليه لا تذلل إذا شاء إلا إذا شاء الملك ده متعانة عند الله فذهب الولد بعقيدة راسخة واد صغير حتى وصل إلى الغابة شفت النصر بيجي منين الإحساس التطبيق إن إحنا نمشي على خطى النبي هو ده الكلام العصاية تتحول لسلاح السواك ينصر أمه يا عم انت هتشتغل في شغل الدروشه بقول لك ايه حقق قول الله بالاسباب انك تاخد على قدر ما تستطيع ما استطعتم وعصايه ممكن تفرق البحر الأحمر مش كانت مع سيدنا موسى أهو فعل العصا أم فعل الله عصاي هات أسلحة أمريكا كلها والدول الأوروبية عشان يجعل البحر الأحمر كده ينفرق شطرين والمية تقف كده والناس تمشي في النص في القاع تحط ايدك كده على الجدار من الناحية دي تلاقيها مية تبل ايدك ومن هنا تبل ايدك لكن المية دي ما تجيش على دي قدرة مين مش ممكن مش ممكن سلاح يعمل كده قدرة الملك عصاي يا ولدي اذهب إلى الغيط سيبوكوا بقى من شغل الشرك مع الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وبالوالدين اسمع كلام أمك روح ذهب إلى هناك يا بقرة أنا هعمل لك شوية حركات كده وأجيب شوية حاجات تمسكك أسبابك مش هتنفع إلا إذا اعتمدت على مسبب الأسباب الأول اذهب إلى الغيضة ونادي على البقر يا رب يرتفع الكرب يا رب يرتفع الكرب مش حد هينفع حد إلا إذا شاء الله له نفعا إنما مدد يا علان وفلان هو ده اللي مضيعنا أذكر كنا في السعودية وفي صلاة القيام في شهر رمضان الحاجات بتتبني على حاجات وكذب وكذب شغال وناس بتصدق كنا بنصلي القيام بعد صلاة العشاء نخرج بره في البطحاء على رملة خشنة كده ونصلي فكان يجتمع معنا أناس كثيرين كنا في الطائف وكان من ضمن الناس منهم الهندي ومنهم المصري ومنهم الجزائري والليبي والفلسطين صلي آه، ما فيش حاجة اسمها قومية إنما في حاجة اسمها إسلام في توحيد ربنا واحد وديننا واحد وهدفنا واحد كنا بنصلي المسجد ما بياخدش فطلعنا بره وكنت إماما لأكلها على سبيل الإمام و- والإمام هذا سيحمل كثيرا وكثيرا إلا بيغفر الله له المهم مرت الأيام في شهر رمضان كل ما أجي أسجد ألاقي ريحة جميلة جدا طالعة من الأرض تختلف هذه هذا الط- يختلف هذا الطيب يوم بعد يوم شفت ال- الحكاية بتيجي إزاي فكان معايا واحد اسمه الحج عبد الفتاح غيط هو من ميت العامل زمانه يمكن سمعني فقال لي على فكرة المكان بتاعك ده فيه فيه طيب عجيب قلت له والله أنا ب- برضه بشم الريحة دي قال لي لا انت لك ترامات قلت له في ايه يا عم عبده انت ناوي تعمل لي مزام ولا ايه قال لي بص بقى مش عارف فكل ما نيجي نسجد فعلا نلاقي طيب في يوم 25 من رمضان رحت المصلى بدري وجدت ولد اسمه الزبير هندي عمال يبص كده ويدلق ويدلق رحت ماسكه قلت له إيه؟ بتعمل ايه قال انا في حط طيب عشان انا في خط حسنات كتير هما بيتكلموا كده قلت له انت فيه ما تمشيش انت فيه تقول لعم عبده اصل هو فيه يعمل لي مدام اه والكذب يشتغل ومدد يا ابن صيدح وانا اللي بعمل كل حاجه وانا اللي مطلع الطيب قلت له يا ده ده, ده ناقص اطلع بترول يا عم عبده بقى تاني الحمد لله انكشفت الحكايه قبل ما كانوا يعيشوا على الكذب اذهب الى الغيضه يا رب جاءت البقره امسكها من قرنها سار امامها وهي تطأطئ رأسها كأنها تسجد لله الواحد الديان حتى وصل إلى أمه يا أمي هذه هي البقرة قالت لي يا ابني سيبها بقى ونروح نبيعها في السوق نروح نبيعها في السوق اذهب إلى السوق وبيعها بثلاثة دنانير ذهبية في رواية من الروايات ولا تبعها بأقل من ذلك حتى أرضى فذهب الولد بأمر أمه حتى وصل إلى السوق وهو داخل لقى واحد كده قدام السوق قال له تعالى يا ابني عاوز تبيعها قال له اه بكم قال بثلاثة دنانير ذهبية ولا أنقص حتى ترضى أمي قال له هشتري منك بستة مثلا يعني ايه ده ستة حد بيعمل كده في الزمان ده ده الواحد يقول للواحد انا عندي بقرة ب 2000 جنيه يقول له لي ب 320 ليه يا ماشية بالمقلوب بتجيب إيه دي فشوف شوف ال... انما الراجل بيقول له بيزود له قال له لا أبيعها لك حتى ترضى أمي الله أكبر على التطبيق يا عم ما تبيع ده أمك قايلة بثلاثة اتباعت بستة ما تبيع اضرب ثلاثة في جيبك واديها ثلاثة عاملة فيها فلحة ده ناس ده عاوزة الآخرة عشان كده النصر كان بيجي فرجع إلى أمه قابلني واحد في السوق قال لي بستة أنا بقول له بثلاثة قال لي بستة قالت لي يا ابني بيعها بستة ولا تنقص حتى أرضى فلما ذهب إلى السوق لقيه الرجل قال يا ولدي بكم تبيع قال له بست ولا أبيعها بأقل من ذلك حتى ترضى أمي قال له ب 12 قال له لا حتى ترضى أمي آه لو بك بعتك أنت تبيع نعجة ب 300 هلا اوعى تنقص لحسن أذبحك تروح هناك الراجل يقول لك ب 600 600 خليك بقى فالح عامل لي فيها اخت فيها خبير استراتيجي في النعاج اروح ناتش انا الثلاث 300 دي مشكله ناس كانت عاوزه الاخر قال لا حتى ترضى امي فعاد الى امه الام صالحه فقالت يا ولدي ماذا حدث قال كذا وكذا وقلت كذا وكذا قال قالت له يا ولدي يا ولدي إذا لقيت الرجل فاسأله ماذا نفعل بالبقرة فإنه ملك من, ملك من عند الله فلما ذهب قال له أمي تقرئك السلام وتقول لك ماذا نفعل بالبقرة قال أمسكيها فإن موسى عليه السلام سيشتريها بأموال بني إسرائيل بملء مسكها ذهب هذا تطبيق البر والتوحيد شوف جاب إيه فأمسكتها سيدنا موسى بيجادلوه صفراء فاقع صفراء فاقع لونها تسر الناظرين حتى وصلوا ان ما فيش في العالم كله بكره غير بكره الولد ده فلما راوها راحوا يشتروها برضه بيشتروها كيد لسيدنا موسى ان عارفين مش هيجيب مين القاتل فلما اشتروها الام قالت لهم لا بملء مسكها طب 1000 2000 مليون قالت لهم بملء مسكها ذهب لو واحد مننا يا عم بيع بقى لحسن الحكايه ترجع لا بيصدقوا الله فباعتها بملء المسك ذهب اغتنت واغتنى الولد خدوا البقرة وعاوزين يكيدوا سيدنا آه خد بقى اهي البقرة اهي شوف هتعمل ايه طلع لنا العمل قال اذبحوها فذبحوها وما كادوا يفعلون هاتوا لي اللي ميت ده اضربوه ببعض عظامها مسك عظام البقرة وراحوا ضاربين الميت راح قايم مين اللي قتلك قال اليهودي ده اللي عمل ده بالضبط ضاعت فلوسه واتهزم ومكر لكن الله يمكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين النصر آت لا محالة عاوزين الجبال تردد معانا نسيبنا من ميوعة اسمع نفسنا نرجع تاني للكلام ده عاوزين نختم بكلمتين يا ريت الجبال تسمعنا تاني زي ما كنا بنناديها رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول حدثي أننا من أبات أسود أسعد العالم وأضاء الوجود رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول حدثي عن عمر حدثي عن قطز كيف قادوا الأمم بالكتاب الأعز حدثي عن عمر حدثي عن قطز كيف قادوا الأمم بالكتاب الأعز رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول يا شباب الهدى زمجروا كالرعود حرروا المسجد من طغاة اليهود رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول ويح الشباب من النعومة إنها أعراض سم للشعوب وشيك قلب كقرط الغانيات مفرغ وعزيمة من حيرة وشكوك عاشوا صعاليك الحياة وليتهم ظفروا بصدق عزيمة الصعلوك أبقت ليالي الأنس والغناء والرقص في أخلاقهم فزع النعامة وازدهاء الديك عاوزين نمشي تاني على التوحيد وعلى خطى الحبيب محمد والنصر آت لا محالة اللهم فرج كرب إخواننا في كل مكان وأخص أهل غزة وفلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان والسودان وتونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر وكل المسلمين أسأل الله أن يجعل عيشهم عيش رغد وسعادة وأن يفرج كرب المكروبين وأشكر لمن ساهم ولو بالقليل في نصرة إخواننا والله أسأل أن يجمعني وإياكم بصلاة في المسجد الأقصى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته